بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كل سنة وأنتم طيبين احنا في يوحنا سبعة أفكركم بالإصحاح ده في الأول ربنا يسوع المسيح له المجد كان في موسم لعيد اسمه عيد المظال وبعدين قرايبه أو إخواته قالوا له هتيجي معانا اورشليم ولا لا ما تطلع معانا عشان الناس تشوفك و... وكل الناس تعرفك قال لهم لا اسبقوا انتوا وبعدين لما انتصف العيد طلع ربنا يسوع المسيح وهو مش يعني مش في موكب طلع في الخفاء لكن دخل على الهيكل وابتدى يعلم ففي ناس طبعا اختلفت عليه لأن اليهود كانوا مجمعين في أورشليم فبقت ناس تقول هو ده المسيح وفي ناس تقول لا مش معقول هو وقال لهم اللي منكم بيسمع صوت ربنا هيعرف ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام ربنا بجد وقال لهم انتوا عاوزين تقتلوني ليه لان كان في يهود بيتآمروا عليه قالوا له لا احنا مش بنقول كده انت فيك شيطان محدش عاوز يموتك ولا حاجة قال لهم عشان انا شفيت واحد يوم سبت عاوزين تقتلوني طب ايه رأيكم ان موسى نفسه قال لكم ان حتى لو جه يوم سبت لازم تختنوا اي شخص حتى لو سبت طب الختان اهم ولا شفاء شخص مريض بقاله 38 سنة فهو واجههم بموقف كان عندهم وفي آخر الكلام قال لهم لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادل احنا في عدد 25 سبعة 25 فقال قوم من أهل أورشليم أليس هذا هو الذين الذي يطلبون أن يقتلوه وها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا لعل الرؤساء عرفوا يقينا أن هذا هو المسيح حقا ولكن هذا نعلم من أين هو وأما المسيح فمتى جاء لا يعرف أحد من أين هو الجموع كانت مستغربة أنه بيتكلم جهارا ليه؟ لأنه هم عارفين كويس أن رؤساء الكهنة متربصين بيه فكونه وقف على الملأ في الهيكل وبدأ يعلم ومحدش وقفه عمل بلبلة أكتر ليه؟ ناس كتير قالت يكونش الرؤساء بتوعنا اقتنعوا انه ده المسيح لانه بدل مش بيسكتوه بدل مش بيمسكوه ليكون هم كمان امنوا ان هو المسيح يبقى واضح ان تيار الايمان بان ربنا يسوع المسيح هو المسيح الحقيقي المنتظر كان عمال يزيد فهنا الناس بتقول مش هو ده اللي عاوزين يموتوه طب بيتكلم ازاي جهارا ومحدش بيوقفه واخدين بالكم يمكن يكون الرؤساء عرفوا يقينا أن هذا هو المسيح برضو دي شهادة مهمة جدا من الشعب اليهودي أنه أن كان في خلاف على شخصية ربنا يسوع الناس تقول نبي ناس تقول إلي ناس تقول أرمية لكن كانت القضية الأساسية هل هذا هو المسيح المخلص ولا لأ فدي كانت القضية اللي كان بينادي بها المسيح وتلاميذه ومش كل الناس قبلنا هنا بقى الناس من اليهود كان عندهم فكرة غريبة شوية معطلهم عن الإيمان بالمسيح يقولوا إيه لكن هذا نعلم من أين هو وأما المسيح فمتى جاء, متى جاء لا يعرف أحد من أين هو يعني إيه نعرف من أين هو يعني هم عارفين بلده وعارفين أمه وعارفين إخواته فكان في اعتقاد يهودي أن المسيح حين يظهر لن يعرف له أصل أو من أين هو جابوها منين دي ما نعرفش الحقيقة هذا الاعتقاد وصلهم ازاي لكن في الغالب الاعتقاد ده له أساس لاهوتي من بعض النبوات اللي بتشير إلى لاهوته إلى سر لاهوته لأن النبوات زي ما بتتكلم عن المسيح كإنسان هيشوفوه كانت بتتكلم عن المسيح كإله ففي نبوات بتشير إلى غموض سر المسيح ومن هنا قالوا الله طب ما احنا عارفين يسوع ده أوله إيه وآخره إيه لا مش معقول يكون هو المسيح لأن احنا عارفينه هم متصورين المسيح لما يجي يبقى شخص غامض جدا مش عارفين أوله من آخره لأن مثلا في سفر الأمثال يقول قل لي ما اسمه ما اسم ابنه ما اسم ابنه ما اسم ابنه إن عرفت ومثلا يقول له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب وملكي صادق اللي كان على مثال السيد المسيح يقول لا بداية أيام ولا نهاية حياة ولا أصل في الكهنوت ولا أب ولا أم معروفين كل الشخصيات اللي بترمز للسيد المسيح أو يعني الإشارات اللي بترمز للمسيح كانت تحمل شيء من الغموض مرتبط بأنه إله ما حدش يقدر يجيب كل أسراره من هنا جاء الاعتقاد أنه لما يجي المسيح ما حدش هيعرف من أين هو طبعا هو مش سليم أو الاعتقاد ده لكن ده كان اعتقاد يهودي برضه في آية في أشعياء 53 يقول من يخبر بميلاده أو من في جيله يخبر به أو بميلاده يعني مين هيعرف سر ميلاده طبعا دي إشارة نبوية عن سر ميلاد المسيح العجيب المولود من العذراء لكن هم فهموها قالوا ايه ما معناه محدش هيعرف اتولد ازاي واتولد فين واتولد من فين منين فهنا بيقولوا هذا نعلم من اين هو واما المسيح فما جاء متى جاء لا يعرف احد من اين هو باعتقاده فبالتالي بعضهم يرفض ان ده المسيح على اعتبار ان ده معروف انه من الجليل وان امه اسمها مريم وابوه اسمه يوسف وهكذا شوف المسيح له المجد فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل الكلام ده دار بين الناس وبعض لكن السيد المسيح عارف ما يدور في القلوب فهيجاوب على هذا السؤال دون أن يسأله أحد وطبعا انتوا عارفين ان دي كان كتير قوي السيد المسيح يعمل الحكاية دي يبقى الناس بتتهمها بتهمهم كده في موضوع يقوم هو يجاوب زي مثلا قصة المفلوج لما قال له مغفورة لك خطاياك بدأوا يقولوا في نفسهم ايه اللي بيقولوا ده من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم أيهما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي واجه تشكك قلوبهم برضو الرجل سمعان الفريسي بص للمرأة الخاطية وقال في نفسه إيه لو كان نبيا لعلم من هي المرأة أنها خاطئة فأجاب يسوع أجاب على إيه على سؤال في نفسه واخدين بالكم فالسيد المسيح يعرف ما يدور في القلوب وفي العقول وفي في السكوت عارف كل حاجة طبعا دي من إشارات تؤكد لاهوته فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا تعرفونني وتعرفون من أين أنا ومن نفسي لم آتي بل الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفون يعني إيه قال لهم أنتوا يتهيأ لكم أن أنتوا عارفين عارفيني على المستوى الجسدي الحسي عارفين يسوع النجار اللي اتربى وسطيكم عارفين أن أمه اسمها مريم عارفين إخواته أو ولاد خالته اللي اسمهم يعقوب ويوسف وسمعان فأنتوا تعرفوني من زاوية بتعرفوني وعارفين أنا منين هنا يقصد من أين أنا يقصد بلده يعني أنتوا عارفيني كإنسان وعارفين أصلي كإنسان وعارفين عيلتي كإنسان لكن اللي أنتوا مش عارفينه وهو ده بقى التقليد اليهودي المسيح حين يأتي لا يعلم أحد من أين هو اللي أنتوا مش عارفينه أصلي السماوي يعني إيه مولود من الآب قبل كل الدهور دي أنتوا مش عارفينها فهنا بيقول لهم الاعتقاد اللي عندكم ان المسيح لما يجي محدش هيعرف من اين هو هو الحقيقة ينطبق عليه السيد المسيح عاوز يقول لهم انتوا مستنين واحد ما تعرفوش من اين هو عشان تقولوا هو ده المسيح طيب كونكم عارفيني وعارفين عيلتي وعارفين والدتي وعارفين كده ده ما يلغيش ان انتوا مش عارفين حاجة تاني مهمة عني مش عارفين أصلي السماوي مش عارفين أبويا السماوي مش عارفين اللي بعتني ليكم فاهمين تاني الحتة دي ولا تهته ولا الصيام تعبكم تاني قال لهم ايه تعرفونني وتعرفون من أين أنا ومن نفسي لم آتي بل الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفون يعني قال لهم في حاجات انتوا عارفينها أيوة عارفيني كإنسان وعارفين أنا بلدي أنا من الجليل ناصري ماشي دي انتوا عارفينها وكمان اللي انتوا حاسينه ان انا مش جاي من نفسي هناك من ارسلني وده بقى انتوا مش عارفين مين اللي بعتني ليكم انتوا مش عارفين عشان وانتوا بتقولوا ان انا مش جاي من نفسي طب اللي بعتني مين طب عارفينه ولا مش عارفينه يقصد الاب السماوي فقال لهم انتوا على قد معرفتكم الارضيه عارفين يسوع النجار البسيط ابن مريم العذراء ابن يوسف النجار قريب يوسي وسمعان ويعقوب ويهوذا ماشي عارفين دي لكن أنا بسألكم مش أنتوا عارفين إن أنا مش بتكلم من نفسي طب مين بعتني ليكم أصل اللاهوتي عارفينه ولا مش عارفينه مولود من الآب دي حد فيكم عارفها ولا مش عارفها فهنا بيقول لهم الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفونه أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني هنا بيتكلم عن مين عن الآب طبعا ماشي فكون السيد المسيح في الاعتقاد اليهودي حين يأتي لن يعرف أحد من أين هو مش مقصود بيها من فين بلده ولا من أين أصله كإنسان لا ده طلعت معناها من أين هو مقصود أين لاهوته من فين ابتدى محدش يقدر يعرفها دي ليه؟ لأنها أبعد من حدود البشر مولود من الأب قبل كل الدهور فدي ما يجيبوهاش هم فالاعتقاد السائد عندهم أن المسيح حين يأتي لا يعرف أحد من أين هو حققوا المسيح على نفسه لما فسر أنه مرسل من الآب الذي لا يعرفه أحد منهم أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني الآية دي مهمة جداً عارفين ليه لانه محدش شاف الاب وبالتالي محدش يعرف الاب السماوي الا واحد وهو ابن الوحيد لانه منه منه هو مولود من الاب هو اله من اله هو طبع واحد واخدين بالكم مع ابوه طبيعه واحده وجوهر واحد فالوحيد الذي يعرف سر, سر الله كاملا هو الابن الكلمة المتجسد اللي هو ربنا يسوع المسيح هتقول له طب احنا كده بنتكلم كأن المسيح إنسان بس واحنا بنتكلم مش لازم ننسى أبدا إنه إنسان وإنه إله في نفس الوقت لكن الآب لم يره أحد قط ولكن الابن الوحيد الذي هو من نفس طبيعة الآب هو أعلن عنه مثال معلش مثال للتقريب لكن ما فيش مثال ممكن يشرح 100% افرض راجل مشهور جدا ملك عظيم جدا عمرنا ما شفناه بيبعت لنا جوابات من بعيد وعنده أمير واحد ابنه مفيش غيره وقعد يبعت لنا جوابات وقاعدين نحاول نفهمه ونتعرف عليه بس هو ما شفناهوش لما بيبعت لنا ابنه الأمير ده خلاص احنا لما شفنا الامير بنقول له انت لم يوم ما شفناك شفنا ابوك يوم ما شفناك تخيلنا صفات الاصل ابوك وعرفنا انه طيب وعرفنا انه قادر وعرفنا انه حكيم دين بالكم الفكرة هي نفس الفكرة ربنا يسوع بيقول انا اعرفه لاني منه وهو ارسلني هنا السيد المسيح بيأكد أنه من الآب كإله واحد مع أبوه في الجوهر ويؤكد أيضا أنه مرسل من الآب في التجسد في التدبير كإنسان يعني الآية دي تحقق لاهوته وتحقق ناسوته أنا أعرفه ما فيش حد فينا يقدر يقول أنا أعرف الآب 100% ده يا ربنا يسوع بعد شوية هيقول لنا هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت أيها الآب ويسوع المسيح الذي أرسلته يعني نقعد الأبدية كلها عشان نقرب شوية من معرفة الآب لكن الوحيد الذي يعرفه هو الابن الكلم في حتة تاني يقول ليس أحد يعرف الآب إلا الابن وليس أحد يعرف الابن كاملا إلا الآب طب وإحنا ومن أراد الابن أن يعلن له يبقى احنا الابن بقى وسيلتنا لمعرفة الاب فبيقول انتم مش عارفين الاب وعشان كده بتقولوا المسيح لما يجي هيتقال عليه لا يعرف احد من اين هو فطلبوا ان يمسكوه ليه بقى ليه ارجعكم اصحاحين لان الحتة دي مهمة برضه لانه في اصحاح خمسة كانوا هي... هيموتوه قبل كده مش كده أكتر من مرة حاولوا لغاية دلوقتي يموتوه في إصحاح خمس عدد 18 بعد معجزة الخم... بعد معجزة شفاء المريض من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله يعني كونه نقد السبت دي كانت وجعهم قوي لكن اللي بتوجع اكتر وبتغيظهم اكتر انه يسوي نفسه بالله بادعاء ان الله ابوه يبقى كان واضح جدا ان المسيح لما بيتكلم, بيتكلم عن الاب كابوه الشخصي كل اليهود فاهمين انه يقصد ايه انه واحد مع ابيه في الجوهر انه من نفس طبع الاب انه معادل للاب ماشي لو هم فاهمينها زينا ممكن نقول انه ابن من ولاد ربنا ما كلنا ولاد ربنا ما كانوش اتضايقوا ما كانوش اتغاظوا ما كانوش هيرجموه لكن هنا بيعتبروه تطاول جدا وادعى الالوهه فلما يجي لنا واحد يقول لنا المسيح ما قالش عن نفسه انه اله نقول له ازاي ده كل شويه اليهود كانوا عاوزين يموتوه عشان بيقول على نفسه اله ازاي بتقول المسيح ما قالش على نفسه انه ربنا ده اليهود اللي كانوا بيسمعوه كل شوية كانوا هيموتوه عشان الحتة دي لولا لاهوته كان يخفي نفسه عنهم أو ما كانش بيسمح لهم يمسكوه في الوقت ده فهنا في خمسة 18 واضحة وفي ايدينا في سبعة كام احفظوا الحاجات دي خمسة 18 وسبعة 30 فطلبوا أن يمسكوه يبقى ليه طلبوا أن يمسكوه لأنه السيد المسيح أعلن عن لاهوته وقال أنا أعرف الآب لأني منه وهو اللي بعتني عشان أقول لكم فهنا اتغاظوا منه جدا وكانوا عاوزين يموتوه ولكن لم يلقي أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد يعني إيه الكلمة دي يعني ما نعرفش الحقيقة ربنا منعهم إزاي يمسكوه لأن هو بيقف لوحده ويعني مهما كانوا تلاميذه برضو اليهود معاهم حرس هيكل ومعاهم ومعاهم طب ازاي ما مسكوهوش لا خطة ربنا بقى تمشي لم تأتي ساعتي بعد واضح من أول إنجيل يوحنا إن في ساعة مح... متحددة بدقة من أول إصحاح اتنين العذراء تقول له يا جماعة ما لهمش خمر يقول لها إيه مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد وهنا كمان ما مسكوهوش ليه في الحتة دي لأن ساعته لم تكن قد جاءت المعنى ده إن كان طبعا مرتبط بخطة المسيح له كل المجد لكن كمان يدينا نوع من الأمان أن كل شيء ماشي عند ربنا بالساعة كل شيء محتوم محتوم هنا مقصود بيها أن خطة الله محكمة جدا محكمة جدا يعني عشان كده لما بيتقال كده جزافة أن كل واحد ليه ساعته أيوة صحيح الكلام ده برضه دي ما تلغيش إرادة الإنسان لكن مع مع معلوم عند عند ربنا مصير كل يعني خطة كل واحد ومساره لكن كل واحد حر في اختياره فآمن به كثيرون من الجمع وقالوا ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا هنا ألعل بمعنى التعجب شوفوا يعني بالرغم أن الحوار كان عنيف جدا بين السيد المسيح واليهود واليهود قال والمسيح قال لهم انتوا عاوزين تقتلوني ليه فقالوا له بك شيطان كان حوار سخن وقال لهم انا انتوا بتقولوا انه المسيح مش هيبقى معروف له اصلي وبتقولوا ان انتوا عارفين اصلي انتوا عارفين اصلي الجسد عارفين امي وعارفين اخواتي لكن انا بكلمكم في حاجه تانية مين فيكم يعرف ابويا السماوي مين عارف اصلي اللاهوتي هم بقى اتغاظوا من الحتة دي وكانوا عاوزين يموتوه لكن هو ما سمحش لأن لسه ساعته لكن قصاد الكلام ده آمن به كثيرون يبقى في الوقت اللي في ناس بتعند وبتقاوم في ناس بتؤمن فعشان كده السيد المسيح طلع في عيد المزار لأنه كان عاوز الناس اللي هتؤمن صحيح بيعرض نفسه إلى إلى الهلاك أو إلى أنه يتمسك منهم لكن هو عارف كل حاجة هتمشي إزاي وعاوز الناس اللي تؤمن بيه الناس اللي أمنت دي ببساطة قالوا تعليق جميل خالص قالوا هو ممكن مسيح تاني يجي بعد ده يعمل معجزات أكتر من اللي بيعملها دي تدل على إيه على أن معجزاته كانت كثيرة جدا وكانت مبهرة جدا فلما أمنوا به قالوا ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا ما هو اللي أمنوا دول اللي ما أمنوش بيقولوا لهم إيه لا مش هو المسيح لسه المسيح جاي يقولوا لهم يكش المسيح اللي هيجي هيعمل معجزات أكثر من اللي عملها يسوع بتاعنا فاهمين التعليق هنا نوع من التعج أو الاستنكار يعني يعني مش ممكن هيجي مسيح يعمل أكثر من اللي شفناه مش ممكن هيتكلم بكلام أكتر من اللي سمعناه الحقيقة التعليق ده كمان يوحنا بيكرره في آخر كتاب في آخر إنجيل يوحنا يقول لو حصرنا المعجزات اللي عملها المسيح يقول لا أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة آخر آية خالص يقول إيه أشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوب يعني من كتر معجزات السيد المسيح والآيات اللي عملها يوحنا بيقول مش لو, لو كتبناها واحدة واحدة الكتب في العالم ما تكفيش فهنا كمان الناس البسيطة قالت هو ممكن يجي مسيح تاني يعمل أكتر من اللي عمله المسيح اللي قصادنا ده سمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحوه طبعا الغليان عمال يزيد تاخدوا بالكم الجموع عمالة تتقسم فريق عمال يشجع المسيح وفريق تاني منحاز لرؤساء الكتبة والفريسيين اللي عمالين يزدادوا حقد على السيد المسيح اللي كل كل الأضواء منه وكل تهمة بيطلعوها على المسيح بيدافع عن نفسه عشان يوريهم ان ده المسيح الحقيقي مش زي ما بيقولوا عليه الفريسيين فسمع الفريسيون الجمع يتناجون بهذا من نحو فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه يعني طلع قرار قرار كده انه يتمسك المسيح وكان عندهم في الوقت ده في حاجة اسمها حرس الهيكل يعني كانت الامبراطورية الرومانية تحتل العالم وكانت فلسطين محتلة وكان الشعب اليهودي محتل من الامبراطورية الرومانية فكان في حمية رومانية بتحرس فلسطين كلها مسؤولة عن استقرار الأمن لكن بالنسبة للهيكل عشان ممنوع دخول أي شخص غير يهودي كان في حرس خاص بالهيكل واخدين بالكم عشان كده لما راحوا البيلاطس قالوا له امسكوا قال لهم ما تبعتوا تمسكوه انتوا ما انتوا عندكم حرسكم فاهمين الفكره لأن كان في حرس خاص بيتسموا خدام الهيكل بعض خدام الهيكل خدام نظام خدام لويين خدام ترنيم خدام أمن فاهمين ازاي فدول الأمن بتوع الهيكل بعتوا الأمن دول عشان يمسكوا المسيح طبعا حاجة مخيفة لو كانت بتتقال النهاردة انه في خدام بيمسكوا المسيح كتأمل يعني خدام في عارفين كلمة خادم يعني خادم بقى أستاذ في مدارس الأحد ولا خادم افتقاد ولا خادم في خدام ممكن تمسك المسيح ممكن بمعنى ايه في خدام يمنعوا المسيح عن الناس لا اما بسلوك رديء اما بعصبية شديدة اما بحرفية شديدة المهم ان في خدام بتطفش وفي خدام بتجيب للمسيح فدول خدام من اللي بيمسكوا يعني المفروض دول خدام هيكل المسيح رايحين يعملوا ايه رايحين يمسكوا المسيح نفسه ربنا يرحمنا ما يبقاش في الكنيسة في أي زمن خدام جوه الكنيسة بيمسكوا المسيح بدل ما يسيبوه أو يخدموا معاه فقال لهم يسوع أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلني فتطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا كأن السيد المسيح بمنتهى الهدوء بيقول لهم ايه انتم مستعجلين ليه هم بعتين له خدام يمسكوه قال لهم انا قاعد معاكم شويه صغير هو عارف ميعاد فبيقول لهم انا هي شويه صغيره هقعدها معاكم انا معكم زمانا يسيرا بعد ثم امضي الى الذي ارسلني واضح ان كل كلامه عن الاب فتطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا طبعا معناها البسيط الواضح أنا رايح السماء راجع السماء ساعتها تقولوا فينك يا رب فينك نلمسك تاني فينك نشوف معجزاتك فينك نسمع كلامك مش هتطلوني أنا شوية وقت أقعدها معاكم يا ريتكم تستفيدوا مني ده كلام المسيح معاه فقال اليهود فيما بينهم إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى, حتى لا نجد نحن لعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين طبعا مخهم مش جايب خالص اللي هو بيقول هو بيتكلم عن السماء وعن الذي أرسله وإنه راجع السماء كل اللي جاي في بالهم هو بيقول رايح فين مش هنقدر نوصل له يعني هيروح فين عند اليونانيين هما طبعا في الزمن ده مكان صعب قوي ان حد يسافر من فلسطين لأثينا يعني ما كانوش يتحركوا كتير ما كانوش يسافروا كتير ما كانش في عربيات ولا طيارات فبيقول هو رايح فين يعني لعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين شوفوا بقى اليهود من كتر حقدهم يمنعوا الخير عن نفسهم وعن غيرهم يعني إيه يعني قلقه لا يكون هيروح يعمل شعبية عند اليونانيين وطبعا الحقيقة كانت نبوة منهم لأن السيد المسيح بعد عشرات السنين كانت بلاد اليونان كلها اعترفت بالمسيح فهم بيقولوا هو هيسيبنا ويروح يعلم الجماعة اليونانيين ولا ايه الأمين من دي يعني عاوزين يخلصوا عليه عشان لا هم يستفيدوا ولا غيرهم يسمع ده تفكير في ناس كده تحب تمنع الخير عن نفسها وعن غيرها يعني في واحد شرير يبقى يتغاظ جدا لو لقى اخوه هيمشي كويس يقلق يبقى عاوز يعطله باي طريقه ليه مستكتر ان هو يمشي صح وغيره يمشي صح ما يقبلهاش احيانا كده اليهود كانوا كده ما هذا القول الذي قال ستطلبونني ولا تجدونني وحيث اكون انا لا تقدرون انتم ان تاتوا هم مش فاهمين بيتكلم في ايه الحته دي ما فهموهاش معنى كده ان مع كل كلام السيد المسيح عن الاب السماوي وعن رجوعه للسماء اليهود ما فهموش كل اللي فهموه انه بيقول انا هروح في حته ما حدش هيعرف يجيبني فيها افتكروا انه هيسافر في بلد بعيده مش هيعرفوا يطلبوه ادي اللي افتكروه تلاحظوا انه يوحنا دايما بيبرز في انجيله ان السيد المسيح بيتكلم في وادي واليهود ما بيفهموهوش خالص بيفهموه بالطريقة الجسدية يتكلم عن ماء حي والسامرية تتكلم عن المية العادية يتكلم عن الولادة الجديدة ونيقوديموس يقول له بطن أمي يتكلم عن الآب السماوي يقولوا له ما احنا عارفين أصلك وفصلك هم دايما تفكيرهم أرضي جزداني حسي وهو عمال يتكلم عن عالم الروحيات والسماويات وهم مش واصلين له بسبب تعلقهم بالأرضيات مش قادرين يتابعوه ويفهموا كلامه مهما بسط هم بيعندوا عشان كده جه نيقوديموس قال له إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون لو قلت لكم السماويات هيحصل لكم إيه بقى المولود من الجسد جسد المولود من الروح وروح يعني خليك معايا أنا بتكلم في حاجة تاني بتكلم في عالم آخر بتكلم في أبدية بتكلم في سما بتكلم عن أب سماوي فهم في آخر الكلام ما فهموش المسيح بيتكلم على إيه لكن النهاردة احنا فاهمين إنه كان راجع السما وفي اليوم الأخير العظيم من العيد هرجعكم بقى تاني لأول الإصحاح احنا قلنا الإصحاح ده كله بيحصل في عيد إيه عيد المزار قلنا عيد المزار كام يوم فاكرين سبعة أيام واليوم الثامن عيد كبير أول يوم محفى المقدس حاولوا إخواته قرايب المسيح ياخدوه معاهم قال لهم لا أنا مش هطلع وطلع في الخفاء وفي نص العيد ابتدى يوعظ في الهيكل فحصل بقى القلق الشديد قوي بين الماشيين ورا المسيح ومؤمنين بيه ومعتقدين فيه وبين اللي بيعاندوا خالص وبيردوا على كل حاجة وكادوا يمسكوا بيه لولا خطة ربنا في اليوم الثامن بقى اللي كل اليهود ألفات مؤلفة تجتمع واليوم الثامن لو تفتكروا يحصل طقس أنا كنت حكيته المرة اللي فاتت أظن ان يجي رئيس الكهنة شايل مية من بركة سلوان وهي بركة مرتبطة بالهيكل ويمشي والناس كلها تمشي وراه بالهتاف والترانيم ويدلقها على المذبح المية دي وكل الناس تقول يستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص نوع من الطقس كده اللي حتة المية فيه مهم ياخدوا مية مبروكة في اعتقادهم مقدسة وكأنهم بيدشنوا بها المذبح كل سنة في اليوم الثامن من عيد المزار ففي هذا اليوم العظيم عشان كده يسموه اليوم العظيم في العيد الأخير وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب فهمتوا العلاقة هم بقالهم مئات السنين يجوا في الزفة وياخدوا القرعيس كان المية ويرشها على المذبح ويقول يستقون خلي بالكم التعبير مياها بفرح من ينابيع الخلاص محدش فاهم حاجة يعملوا الطقس ده مئات السنين وهم مش فاهمين هناخد المية اللي من ينابيع الخلاص دي يعني ايه فوقف المسيح في هذا العيد ونادى وهنا ساعات ترجمة تقول وصرخ يعني كان صوته عالي جدا قال لهم اللي عاوز مية عطشان يجي لي يبقى مين يا نبيع الخلاص كأنه بيعلن كل الطقس اللي بتعملوه ده أنا الأساس فيه أنا الأصل فيه كل من يريد أن يعط أن يشرب فليأتي إلي يستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بي ادي حتة القبول يعني الناس هتجيله عشان تشرب ازاي تجيب الايمان من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي لو عاوزين ترجعوا على حتة الماء الحي دي فيها حتت كتير هنرجع لها كمان شوية بس نفسرها الأول لأنه بيقول كما قال الكتاب فهتلاقوها في أمثال 18 أشعية 12 حزقيال 47 زكريا 14 فكرة المية الحية دي مالية الكتاب المقدس تستحق مننا عزا كامل لكن حكاية مية حية دي موضوع مهم قوي عند ربنا يسوع فلأول مرة يقف المسيح ويعلن جهرا اللي عاوز مية يجي لي ده في اليوم اللي كل الناس بتتفرج على رئيس الكهنة بياخد مية مقدسة أو على تفكيرهم ويرش بيها المذبح ومن آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي طب يعني إيه الكلام ده يوحنا الحبيب وفر علينا الاجتهاد والتفسير فيكمل ويقول إيه قال هذا ده مين اللي بيكتب مين اللي بيعلق يوحنا فبيقول المسيح قال الكلام ده عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعون مزمعين أن يقبلوه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد نفهمها حتة حتة هنا يوحنا قال لنا الماء الحي يا جماعة مش هنختلف عليه ده الروح القدس فاللي عاوز الروح القدس يجي للمسيح ياخد الروح القدس وده معناه ان الناس عطشانة لحاجة مش عارفاها ان في عطش بشري لروح الله الانسان ما كانش واخد باله منه الانسان بيعطش ويشرب ويعطش ويشرب وكل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا لكن المسيح لما كلم السامرية قال لها الذي يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش ابدا ما فهمتوش طبعا في الاول لكن كان بيتكلم عن الروح القدس ده معناه ان الانسان لا يمكن يرتوي او يشبع الا لما ياخد روح الله ومش بس يرتوي يرتوي دي بقى تقول يسعد يفرح يلاقي نفسه قول زي ما تعرف مش بس كده كمان يجري من بطنه أنهار ماء حي يعني أنت تاخد صفطة من المسيح تبتدي بقى أنت من جوه يطلع جواك أنهار ماء حي يعني الحكاية ملهاش آخر ملهاش حدود مثمرة بشكل غير محدود فيوحنا الحبيب لأنه فاهم المسيح كان بيتكلم عن الروح القدس لأنه وقتها الناس ما فهمتش لأن الروح القدس ما كانش الناس خدته لسه ليه يا يوحنا لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد مجد يعني إيه هنفهمها بعد كم إصحاح هيلاقي المسيح بيكلم الاب ليله صليب يقول له ها مجدني يسمع صوت من السماء يقول له مجدت وسأمجد أيضا المجد كله عند المسيح إيه صليب وقيامة هي الفداء إنه يقف يتصلب عن البشرية كلها ده مجده عشان كده احنا قدام صليب ونقول له ايه سوك لك القوة والمجد هو ده مجده فهو بيقول ايه ان الروح القدس ناس ما خدتوش لسه لان المسيح لم يكن قد تمجد بعد كل اللي عمله ده لسه ما تتمجدش طب ده عمل معجزات والناس مشت وراه بالالاف و وكل ده لسه المجد يقول لسه المجد لسه جاي تاخدوا بالكم ان من يوحنا اتنين يقول ان تلاميذه راوا مجده وامنوا بيه وقت عرس قانا الجليل بس برضه دي ما اتحسبتش في المجد اللي لسه ناوي عليه عشان كده يقول يسوع لم يكن قد مجد بعد يعني كل معجزة ليها مجدها والتجلي له مجده وتعاليم المسيح ليها مجدها وكل اللي عمله ممجد فيه في كل خطوة ممجد ولكن مجد صليبه وقيامته هو أعظم مجد هو ده المجد اللي كان بيرجع بيه المجد السماوي يعني فهو يتمجد حين يفدينا ويقوم بنا ويعود بنا إلى السماء إلى قمة مجده عشان كده نقول رفع في المجد فالمسيح لما يوصل للسماء وشايل طبعنا البشري اللي كان ملوث ويدخل بيه السماء يدخل إلى مجده يرجع مجده تاني يسكب الروح القدس تلاحظوا ان ده بالظبط اللي حصل المسيح اتسلب والروح القدس ما انسكبش وقام والروح القدس لسه ما انسكبش وفضلوا التلاميذ يتمتعوا برؤيته مرة وآه ومرة لا أربعين يوم إلى أن صعد وقال لهم ما تتحركوش من أورشليم ليه أنا طالع السماء هبعت لكم أهم حاجة أنا طالع السماء أبعت لكم المعزي إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي فرفع في المجد ورأوه ممجدا في صعوده وانتظروا الماء الحي اللي وعدهم بيه بقالهم مده ادي ترتيب الاحداث فهنا اتاري السيد المسيح بيتكلم عن عطيه هيديها للبشر لسه ما خدوهاش اللي هي عطيه الروح القدس كمان عند ربنا يسوع المسيح له المجد عطيه الروح القدس هي اعظم عطيه يديها للانسان النقطه دي مهمه تبان في كلامه مع اليهود يقول لهم ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا صالحه فكم بالحري أبوكم الذي في السماء يهب الروح القدس للذين يطلبونه يعني هو بيقول لنا ايه انتوا اباء وانا اب الاب السماوي يعني انتوا اباء تدوا اولادكم احسن ما عندكم اذا كنتوا انتوا يا بشر وانتوا اشرار بتعملوا كده مع اولادكم انا اديكوا ايه بقى انا اديكوا الروح القدس فاهمين الفكره يعني الروح القدس اغنى ما عنده وأغلى ما عنده وأعظم عطية ناخدها منه روحه عشان كده يسموا عيد العنصرة عيد الأعياد أو ثمرة الأعياد كلها كل اللي عمله المسيح من الأول للآخر كان عشان الحتة دي عشان في الآخر يسكن فينا بروحه يسكب فينا روحه يعطينا الماء الحي كانت دي أهم حاجة وده اللي بيميز أي إنسان عن إنسان تاني أنت كإنسان مسيحي جواك ثروة لا تقدر بثمن إنك جواك روح الله حاسسها مش حاسسها أدي مشكلتك لكن في الحقيقة اللي في السماء يقدروا يميزوا بسهولة جدا بين الإنسان اللي جواه روح الله واللي ما جواهوش روح الله عشان كده احنا بنبقى حريصين جدا على سر المعمودية والميرون كطريق للفردوس ليه؟ لأن هو ده اللي هيسكن جواك روح الله وهو ده اللي هيخليك مسيحي وهو ده اللي هيكتب اسمك في الملكوت وهو ده الماء الحي اللي وعد بيه المسيح من بدري فالمسيح وقف وقال لهم لو أمنتوا بيا هتشربوا ماء حي والماء الحي هيمشي جواكم أنهار ماء حي تلاحظوا أن يوحنا مركز على المعنى ده قالوا في السامرية وشفناه بشكل حركي رمزي في مريض بتحزد لما لقينا المية بتتحرك والمية اللي تتحرك اللي ينزل فيها يخف ودلوقتي كمان الماء الحي أطمنكم بقى احنا داخلين على الصوم الكبير شغالين على الماء الحي طول الصوم تلاحظوا السامرية في نص الصوم المخلع الأسبوع اللي هي مريض بتحزد المولود أعمى بعدها كله مية ليه أتاري الصوم الكبير زمان كان فترة إعداد للي هيتعمدوا فكانوا بيحمسوهم بحكاية الماء الحي يقعدوا يقولوا لهم عارفين هيحصل لكم ايه هتاخدوا الروح القدس يقولوا لهم مش فاهمين يدوهم أمثال يقولوا لهم شايفين مخلع ده كان 38 سنة عايش مش عايش وكان متحصر على المية اللي تتحرك ترجع له الحياة والشفاء والمية دي مصدرها المسيح عشان كده المسيح جه وقف جنب المية وقال له انت عاوز تقوم انا اقومك فدي الماء الحية هيعمل فيك كده المولود الأعمى ده واحد أعمى قبل المعمودية أعمى مش شايف حاجة الحكاية إيه يروح يغتسل في بركة سلوام المرتبطة بالهيكل يفتح ادي الماء الحي السامرية عايشة في الخطية وتعبانة ومش مستطعمة حاجة في عيشتها ومرزولة حلها إيه بيكلمها عن الماء الحي وساعتها كل حاجة بتتغير وعشان تدخل على الماء الحي يجيب لك الابن الضال قبلها لما يرجع بيته يعني تعالى البيت عشان تاخد الماء الحي يرجع كنيستك يرجع بيت أبوك عشان تاخد الماء الحي الصوم الكبير مشغول جدا بقضية الماء الحي لأن الماء الحي معناه الأساسي نوال سر المعمودية والتمتع بالروح القدس والحياة الروحية يعني احنا بالنسبة لنا احنا اتعمدنا طب هنصوم ولا مش هنصوم ده احنا لازم نصوم جدا ليه عشان نستطعم الانهار الماء الحي اللي جوانا ما احنا خدنا الماء الحي بس مش دريانين مش باين علينا فرق ليه لان داخلنا انهار ماء حي تنبع الى حياة ابدية بس احنا مش دريانين عايشين في هموم الدنيا عشان كده من اول يوم في الصيام لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون وبما تلبسون هذه كلها تطلبها الأمم أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا أما أنتم اطلبوا أولا ملكوت الله وبره لأن احنا بالنسبة لنا القضية أسهل لأن داخلنا الماء الحي فإحنا فترة الصوم هي فترة الغنى الروحي لأننا نكتشف أننا نحمل الماء الحي فنتمتع بالغنى الروحي والارتواء الروحي والحياة الأبدية جوانا لما نرجع بقى بالتأمل والصلاة والخلوة والتناول والحاجات الحلوة دي نغتني بالماء الحي بالنسبة للي لسه ما اتعمدش يفضل يتحمس يقول اه امتى هدخل الماء الحي ده امتى هنال المعمودية والحياة الجديدة فهنا بيقول قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعون أن يقبلوه تاخدوا بالكم من التسلسل لازم تؤمن بالمسيح عشان تنال الروح القدس من آمن واعتمد خلص لازم التسلسل كده والإيمان هنا معناه أنك هتغير حياتك فبالتالي الإيمان مرتبط بالتوبة لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة هو النبي أنا بستغرب من الحتة دي هو إيه اللي قاله أقنعهم بقى بنفسه المرة دي ناس كتير قال لما سمعت هذا الإعلان إن عطش أحد فليقبل إلي واشرب من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي الثقة اللي اتكلم بها السيد المسيح خلت ناس كتير قوي تقول هو عارفين كلمة النبي غير ايه غير نبي ما احنا شرحناها قبل كده مش هذا نبي لا لا لا ده في نبي معرف بقال موسى مكلمهم عنه بقالهم 1600 سنة قال لهم هيجي واحد بعينه هو ده اللي هيخلص الكل واللي يؤمن بيه يوصل واللي ما يؤمنش بيه يهلك فكانوا ينتظرون النبي ودي لا تنطبق إلا على السيد المسيح عشان كده اليهود في الأول جم سألوا يوحنا المعمدون المعمدان قالوا له هل أنت هو النبي قال لهم لا مع أنه أعظم الأنبياء قال لهم لا النبي بقال دي لا أنا نبي آه مفيش مشكلة لكن قال نبي لا دي يسوع المسيح له المجد بس طب أنت إلي أنت قال لهم لا لا لا أنا ولا حاجة أنا صوت صارخ اللي جاي ورايا هو المهم فهنا آمنوا به أنه هو النبي يعني عرفوا أنه هو ده اللي كان بيشاور عليه موسى وبالتالي وآخرون قالوا هذا هو المسيح وآخرون قالوا ألعل المسيح من الجليل يأتي النقطة اللي كانت معطلاهم واقفة في زورهم إيه مش معقول هيطلع من الجليل مسيح لكن بعد اللي قاله يمكن يطلع من الجليل المسيح فاهمين الفكرة يعني حتى اللي كان متعثر في الإيمان بالمسيح بسبب علمه أن المسيح جليلي فيعني مستقل بيها قوي حكاية الجليل دي من الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح ما هي الناصرة حتة في الجليل حتى دول قالوا يمكن من الجليل لعل هنا بمعنى يمكن يجوز يعني المسيح من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح تلاحظوا بقى أن هذا الإعلان في اليوم الأخير العظيم من العيد خلى الغالبية العظمى تكتشف أن ده المسيح ساعات المسيح له المجد يقول كلام له قوة تأثير عجيبة حتى لو الناس مش فاهماه لأن هنا كان بيتكلم عن نفسه بقى مش بيتكلم عن تعليم مجرد قال اللي عاوز الماء الحي يجي لي واللي هيؤمن بيه من جواه هتخرج أنهار ماء حي وكان كلامه قوي ومؤثر جدا فالناس قالت هو ده المسيح هو ده النبي حتى لو من الجليل هو ما فيش غيره لأن المسيح هنا له تأثير شديد في كلامه وكان في نقطة تاني البعض عارفها والبعض مش عارفها كانوا يظنون أنه جليلي فقط ولكن كان بعضهم عارف حقيقة مهمة أنه لما اتولد ما اتولدش في الجليل ولا الناصرة اتولد فين في بيت لحم أعيد معاكم الجغرافيا تاني بيت لحم فين جنب أورشليم تحت تحت جنب القدس بيت لحم فوق الجليل في الشمال فيها الناصرة المسيح اتولد في بيت لحم تحت لكن اتربى وعاش في الجليل زي فلاح بسيط فكان يلقب بناصري أو جليلي لكن في ميلاده كان بيت لحمي وكانت النبوة عند اليهود أنت يا بيت لحم لست الصغرى في ولايات يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل فكانوا اليهود عارفين ان بيت لحم دي ما خرجتش غير واحد كويس زمان داود النبي هتخرج اللي بعده لازم يبقى المسيح لان المسيح ابن داود عشان كده يسموها بيت لحم مدينة داود او بيت لحم بتاع داود فهنا يقولوا ايه ألم يقل الكتاب انه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح يعني اليهود كانوا عارفين فاللي عارف منهم المعلومة دي ان المسيح مش جليلي بس ده اساسا مولود في بيت لحم بقى يقول للناس بقى يقول لهم وعلى فكرة بأمارة كمان ان المسيح الجليلي ده مولود اساسا في بيت لحم افكركم بقصة مهمة المجوس لما دخلوا على هيرودس سألوه سؤال غريب قالوا له اين يولد ملك اليهود استغرب قال لهم انا ما اعرفش في ملك غيري فراح جاب مين رؤساء الكهنة الكبار وال... قال لهم انتوا تعرفوا المسيح هيتولد فين قالوا له نعرف قال لهم ما قلتوش ليه قالوا له في بيت لحم كانوا يعرفوا بالنبوة ان في بيت لحم يتولد المسيح فراح قتل كل اطفال بيت لحم واخدين بالكم اذا كانت المعلومة دي معروفة وثابتة انه بيت لحم اليهودية هيجي منها المسيح لكن لان السيد المسيح هرب من هيرودس فمش قليلين قوي اللي كانوا يعرفوا انه اساسا من بيت لحم فعشان كده كان ناس كتيرة محتارة ازاي يبقى جليلي ويبقى هو المسيح مش المسيح المفروض يجي من بيت لحم فمن هنا كان التشكك حتى هذا التشكك بدأ ينهار لأن الناس بدأت تقول إن ده غالبا من أصله من بيت لحم فحدث انشقاق في الجمع لسببه وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه ولكن لم يلقي أحد عليه الأيادي تلاحظوا انه ثالث مرة او رابع مرة عاوزين يمسكوه بس محدش بيمسكه ليه يا رب لأن لم تأتي الساعة بعد كل حاجة محسوبة ساعات الواحد يدخل في مشاكل كبيرة قوي طب ليه ما غرقتش محسوبة محسوبة لسه طب ما طلعتش ليه منها برضو لسه ميعادها ما جاش كل حاجة محسوبة نكتفي عشان ما نطولش عليكم نراجع بس النقطة اللي فاتت السيد المسيح ما زال في حوار ساخن جدا مع يهود بالآلاف مجتمعين في عيد المظال وهذا الحوار كان يدور عادة في الهيكل وفي آخر يوم من العيد وهو يوم عظيم جدا وقف يسوع ونادى إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بي تجري من بطني أنهار ماء حي يوحنا قال لنا أنه كان بيتكلم عن الروح القدس وبالتالي كل الناس اعتقدت أنه هو المسيح وأمنت أنه هو ده النبي المنتظر وابتدوا يستدلوا عليه من خلال فكرة أنه جليلي أو من بيت لحم لكن لسه في ناس ما أمنتش واللي ما أمنوش حبوا تاني يمسكوه ولكنه لم يلقي أحد عليه الأيادي نكمل المرة الجاية بنعمة ربنا نختار آية من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي المرة الجاية نتكلم عن ماء الحي أنا ما كلمتكوش عن ماء الحي المرة الجاية نقولها من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي كمان مرة من آمن بي تجري من بطنه أنهار كمان مرة من آمن بي تجري من بطنه أنهار